احمد الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد الغر المحجلين وساقينا على الحوض ان شاء الله رب العالمين امنين مطمئنين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الستون في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في شرح أحاديث البخاري اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل كل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا إلا نجحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا خائفا إلا أمنته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مأسورا في الحق إلا فككت أسره ولا مسجونا في سبيلك إلا فككت سجنه ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا اللهم انصر المسلمين في مشرق الأرض ومغربها اللهم قوي لنا يقيننا ثبت لنا حجتنا زين الإيمان في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد اليوم بمشيئة الله عز وجل وما زلنا في كتاب التفسير في شرح أو أحاديث البخاري ومعنى اليوم إن شاء الله رب العالمين آيات ثلاث وهي الآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة حيث أوردها الإمام البخاري رضي الله عنه في كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إلى أن قال الله رب العالمين وانصرنا على القوم الكافرين نريد أن نتحدث في البداية عن القلوب اللهم أصلح قلوبنا واشرح صدورنا ونق نفوسنا وطيبنا دنيا وأخرى يا رب العالمين القلوب لها نوع من الحياة ونوع من العافية هذه الحياة وتلك العافية لها أسبابها ومسبباتها ومرض القلوب أيضا له أسبابه ومسبباته أمراض القلوب لها أسباب ومنابع والإنسان عندما يستشعر أن قلبه بدأ في المرض يخاف لكنه للأسف الشديد لا يخاف إذا مرض القلب مرضا معنويا يمكن أحيانا ما يحس طالما أن قلبه كويس بيطلع السلم ما بينهكش ولا بي واخد بالك أنت ممكن لسه في قوة بيجري شوية ما نفسه ما بيتكرش وراح يكشف عند الأطباء يقولوا له قلبك سليم عضويا يبقى سعيد ومبسوط ولكن لو دقق في المسألة وعلم أن قلبه مريض مرض معنوي يعني مريض من قبل الله والعياذ بالله رب العالمين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لا هو يا رب الناس دول في قلوبهم مرض اللي بتصفهم يا رب العباد وبعدين انت بتزودهم مرض كمان بكسبه وبعدل انتقامه لان لو اراد الله ان ينتقم ان ينتقم لانتقم منهم ولو اراد الله ان ياخذهم لاخذهم ده شوف في الزمر اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب مين هم دول قلوب الناس اللي فيها مرض دي اشمأزت ولما يذكر الذين من دونه يعني تذكر الدنيا تذكر الفلوس يذكر الجاه يذكر المنصب اذا هم يستبشرون يعني لما يذكر كلام الله ها بص ولذلك ولذلك روى الامام الترمذي فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي يذبح فيه العلماء كما او يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب فيا ليت علماء هذا الزمن تحامقوا تحامقوا يعني اتصفوا بالايه بالحمق يعني يعمل انه مش واخد باله في مساله يغطيها في مساله يعديها وليس القتل كما قلنا قتلا ماديا يعني انت لما تمنع عالم من العلماء من مريديه ومن منبره ومن الذهاب الى بيت الله ليصلي بالناس ويعلمهم العلم هذا من اسوا انواع القتل وعندما يقصى العلماء الثقات عن الساحه يزداد كم التشدد وكم الغلو وكم الجهل والجماعات المتناحره والمتنافره لكن عوده الهدوء وعوده العلم الحقيقي ياتي عن طريق العلماء الثقات الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم اللهم احشرنا واياكم في زمره الصالحين امين يا رب العالمين فالانسان مننا او كثير من الناس والعياذ بالله لما يذكر الله عز وجل في طائفه في القران كانه يصور زي ما بقول ايه تصوير زي ما كنت معاك كاميرا فيديو بتصور واقع يعني احنا قاعدين مثلا حد بيصورنا بالكاميرا الفيديو صور الصوت والصوره والشايب يطلع شايب واللي شعره اسود يطلع شعره اسود والابيض يطلع ابيض والاسمر يطلع اسمر والاحمر يطلع احمر لانه الكاميرا لا تكذب شوف القران لما تقراه كان في كاميرا مسلطه تنقل اليك طائفه من الناس لدرجه ان احيانا واحد يقرا الايه يقول الايه دي في يعني في مجموعه كذا بينه كانما هي واضحه اذا ذكر الله وحده ها تبص تلاقي الناس دول تشمئز قلوبهم لكلام الله هو مش عايز يظهر لك اشمئزازه هو بيقول لك ايه بصراحه العلماء دول هم زعماء التصرف في البلد بصراحه بقى العلماء دول مش عارف ايه هو يعني من جبنه ومن نفاقه يخاف ان يهاجم الاسلام لكي لا يتصف بالرده لكي لا يصف بالكفر فعشان نفاقه يغطي مسألة الهجوم في الهجوم على العلماء يجي يقول لك ها هو في قداسة في الإسلام؟ لا يا عم مفيش قداسة، في حد للعصمة في الإسلام؟ لا يا عم مفيش حد خلاص نقول براحتنا بقى هو مش عايز يشتم العالم لا هو يريد أن يهاجم الإسلام في أشخاص العلماء فهؤلاء طائفة من المنافقين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم لما تيجي تقول له يا أخي والله نفسنا في تطبيق الشرع لا انتوا طب ازاي هتقطعوا الايه دي هو انت يا ابني تنفيذ الشرع راح على قطع الايه دي هو انت حرامي ايه اللي خلى دي جت في دماغك يعني ايش اللي خلى المساله دي خلاك انت اول ما جيت سيره تحكيم الشرع قلت قطع اليد يبقى انت ايه انا شاكك فيك مش فيك انت يعني يعني انت اللي بيقول كده طب ايش لا انا انا لسه بتابع بقول تطبيق الشرع تقول الله انت هتقطعوا دينا طب انت وانت في حاجه يكف طب تعالى بقى خلي بالك انت يبقى المسألة هو يعني في قد يعني على رأسه ايه بطخة ها على رأسه ريشة ها سبحان الله على رأسه ريشة فالإنسان سبحان الله أهو ده بقى يعني لا إله إلا الله يا ابني يا ابني افهم القضية تطبيق الشرع دي مسألة عامة يعني ايه يعني نمشي في الشارع مش هنلاقي واحدة لابسة أو واحدة قلعة قصدي يعني مش هنلاقي يعني واحدة خلي بالك مش هنلاقي كده مش هنلاقي إعلان خليع صح مش هنلاقي أغنية خليعة مش هنلاقي اعلام داعم ابدا وانما سوف نجد يعني استئناس بكتاب الله وبشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم مش هنلاقي لما نطبق شرع الله راجل ملود مراته ومشحطتها اربع خمس سنين في المحكمه عشان تحصل على حكم طلاق مش موجوده دي مش موجوده عند تطبيق شرع الله عند تطبيق شرع الله مفيش موظف هيرتشي لانه تعاقد مع المصلحه اللي بيتعاقد على مرتب معين هياخده وربنا هيبارك له فيه لانه بيتقي الله خلي بالك عندما تطبق شرع الله لا تجد ما يثير غرائب الشباب ولا تضرب الناس بعضها ولا يكون الوصول عن طريق النفاق وانما الوصول عن طريق الخدمه العامه يعني الخدمه العامه اللي عايز يخدم الناس يتفضل اللي عايز يشيل هيشيل حد يرفض ليه يبقى اذا المساله عند تطبيق شرع الله ما يروحش دماغك للحدود الحدود في الاسلام هي اخر صفحه في كتاب القانون الاسلامي هي بنقول عليها قانون العقوبات قانون العقوبات يعني لما اقول لك انا عايز الدستور المصري تديني قانون العقوبات ولا تديني الدستور كله كل الدستور الدستور ده فيه بقى قانون تجاري وقانون بحري وقانون مالي وقانون مش عارف ايه داخل خالص قانون العقوبات ايش قانون العقوبات ده يا عم يقول لك قانون العقوبات للخارج على احكام الدستور للخارج يعني اذا قانون العقوبات ده اخر صفحه هي يا عم انت مشيت كويس اه يبقى اذا ما تفتريش على عباد الله يعني لو لقيت واحد بيشتم واحد في الشارع يقول له يا ابن كذا بامه تعال في اثنين شهود ثقات عدول تعال شتموا اه والراجل يقسم بالله انه شتم والثاني يعترف شتمت ولا ايوه شتمت نجلده 80 جلده بالله عليك لو واحد من اللي بيشتموا دول اتجلد 80 جلده يرجع تاني ما تمشي في رمضان وتلاقي قهوه مفتوحه يقول لك ما هو يمكن مش مسلم خلاص يا اخي ده بوليس فس- يعني فستر يعني الستر بستر الله ده دلوقتي بيعمل له ايه؟ يجيبوا الحاكم المسلم انت مش مقتنع بالاسلام ولا إيه؟ لا انا مقتنع والله طب مريض؟ لا انا بصراحه مش مريض طب تعالى بقى نسجنه شهر رمضان كله وما نديلوش اكل الا تحت المغرب نصومه بالامر هو ده قانون الله لك يعني انت هتخلي الناس تؤمن بالعافيه لا إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن يعني الحاكم له يعني قوة أكثر من قوة القرآن بإيه؟ لأن القرآن لا يأخذ به إلا التقي طب اللي- اللي مش تقي هياخد بإيه؟ بيد الحاكم القوية يقول له تعالى أنت بتشتم ليه؟ بتسب الدين في الشارع ليه؟ أنت بتروحش تصلي ليه؟ إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ مش في قسم في الشرطة اسمه شرطة الآداب؟ ها؟ يبقى في قسم برضه للحسبة قسم الحسبة دي اللي هي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي ناس يدربوا من رجال الشرطة تدريب خاص ويعلموا من الكتاب والسنة تعليم معين بحيث يشوفوا اللي خارجين على حدود اللياقة أو حدود الأد- الآداب الإسلامية المرعية يبقى بأدب يفك المسألة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لكن يبقى ماشي يلاقي واحد حاطط ايده على كتف واحده وماشي في الشارع عيل صغير عنده 15 سنه مش ممكن اخته هو اخته ما بيحبش يمشي معاه يقول لها امشي قدامك وانت تمشي ورايا مش مش تبعك دي اخته لكن حاطط ايده على- ليه؟ ازاي؟ يبقى دي دي قضيه الامر بالمعروف والنهي عنه ساعتها هو هيختشي هيستخبى هيتارى يبقى اذا المساله هيشيع في المجتمع الامن والامان يبقى ساعه راجل المحل يبقى هيسيب المحل مفتوح يروح يصلي لان الواحد يسرق عارف انه لو اتمسك هتتقطع ايده في طائفة من الناس ساعة الصلاة تبقى مبثوثة في الشوارع زي حالة الحرس يبقى مبثوثة في الشوارع من الحرس ومن الأمن ومن الشرطة دول بيراعوا ال ال الأمن العام بتاع ال- الشوارع وبتاع المحلات ولما الصلاة تقام إيه، ممكن أو يجوز له أن يؤخر هو وقته ويقوم إيه يعمل جماعة تانية بعد الناس ما تنفض في المرحلة الأولى للتطبيق المسألة بسيطة وسهلة وميسورة والحلول واضحة لكن قومي يا ليت قومي يعلمون يعني كما جربنا الرأسمالية وجربنا الشيوعية وجربنا أفكارا شتى تعالوا لنجرب الإسلام مرة والله سوف تكون التجربة ناجحة إن شاء الله وهذا مطلب جماعي من الجميع من منا يكره الأمن والأمان هل هناك مسلم يتمنى أن يريق دم مسلم؟ أبدا هل هناك من مسلم يتمنى أن يؤذي مسلما أو أن يدخل الأذى على مسلم؟ في قرار النفس لا لكن هو كرد فعل للسوء بيرد السوء بما هو أسوأ لأن الناس قد جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء يعني النفس الإنسانية جبلت على محبة الناس اللي بيحسنوا إليها قال علي أنفق على من شئت تكن أميره واستغنى عن من شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره هكذا قال رضي الله عنه يبقى الانسان المسلم لما بيعرض قلبه على الاطباء وبيطمنوه يا عم قلبك سليم ده انت قلبك ولا شاب في 20 سنه يا عم مش يروح فرحان لكن لو عرض قلبه على طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم واخبر بالكتاب والسنه ان قلبه سقيم مريض الراجل يحزن ويزعل ما هي امراض القلوب وكيف نداويها وما هي عافيه القلوب وشفاؤها القلوب لها عافيه لها حياه والحياه في اللغه هي اصلا ما تنبته الارض يعني انزلنا من السماء ماء ها فأ- فاخرجنا او فاحيينا به بلده ميتا احيينا به شوف انتوا في القران بيع- بيشبه ايه الميه تنزل من فوق تحيي ايه ارض ربنا قال الارض ايه ميته يبقى الارض اللي ما فيهاش زرع اسمها ارض ايه هي طب ده الارض الحيه تبقى ايه فيها زرع يبقى الحياه هنا الايه الزراعه الزراعه لما الارض كده صح والله يا شيخ طول ما تقعد خمس ست سبع شهور 10 شهور سنه بين الحيطان وفي المصنع بت- قدام الحيطه تعالى كده بص كده على على فدانين ارض خضره وافضل باصص كده عينيك تنجلي تشعر براحه النفس لان الخضره من الامور لان حتى من صفات نعيم اهل الجنه نعيم اهل الجنه الاستبرق والسندس اللي هيقعدوا عليه ها لونها اخضر رفرف خضر وعبقري حسان رفرف خضر ال- الشلت والحاجات اللي بتقعد عليها ربنا وصف فيها البطائنها من استبرق بطائنها حشوها حشوها من جوه حرير بالله عليك كده من بره شكلها ايه يعني انت لما تجيب الراجل بتاع ال- المنجد بي- بيحشي لك بتاع ايه ده كانت شويه كرينه صح الكرينه دي بتتشوت هو بيلفها بطريقه معينه ويحطها والمهم يداريها في الاول في الاخر ويشد اه، الغطا فوقها وحته قماش كده مترين من الغالي ويقول يا سلام دي حاجه عظمه طب طب فكر كده وشوف من تحت ايه ها لكن الجنه يا سلام على الجنه وما- اللهم متعنا في الجنه بدون سابقة عذاب يا رب العالمين ذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب العالمين ذات بطائنها من استبرق البس أن لا وجنى الجنتين دان جنتين انت عم تقول لواحد تخش جنة ولا جنتين لا انت ليك في الجنة مكانين مش جنة واحدة ليك جنتين لانك هتورث نفرض جدلا ابو عمك مات وانت الوريث الوحيد له وساب مئة ألف جنيه واحد دلوقتي شوف انا يا عم ده المهم يعني مثلا يعني انت اصلا غلبان و- وحالتك بالبلد واحمد الله على فضل الله ما قل وكفى خير مما كثر والهى يا شيخ انت لو عندك 100000 جنيه مش هتيجي وتقعد لي من العصر هنا وانت فاضي لكن ايه اللي مقعدك في وشي مش معنى كده ان 100000 برضه حبايبنا كلهم بس الفكره يعني ان برضه من وسائل انك قاعد انك قاعد مش على الحديده يعني الله يغنينا واياكم من فضله نمر بالجدل انك ربنا رزقك ب 2000 3000 جنيه عمك فات وانت الوريث الوحيد رحت واخد منه ميراثه 100000 جنيه بقى انت معاك حاجتين فلوسك وفلوس عمك صح ولله المثل الاعلى في الجنه قال المولود يولد يخلق له مكانان مكان في الجنة ومكان في النار إن أطاع خد مكانه بتاع الجنة إن عصى خد مكانه قاعد بتاع النار طيب. يجي بقى الناس اللي أشركوا بالله واللي كفروا بالله واللي والعياذ بالله كل دول الطوائف الضالة دي كلها روحوا على النار فضوا إيه مكان في الجنة فضوا مكان في الجنة أنت بفضل الله إن تاب الله عليك ومت مؤمنا اللهم أتوفنا على الإيمان يا رب تروح تاخد مكانك في الجنة وتاخد الجنة بتاعة الكافر وهو راح واخد النار بتاعته وورث مكانك في النار شوف شتان بين الايه بين الميراثين شتان بالميراث ما شاء الله عليك ها شوف بقى جنة قالوا قد ايه يا رسول الله الجنة الأقل ملك رجل في الدنيا أو ست برضه ها يسير في ملكه الملك بتاعه ألفي سنة ياه، مش ألفين سنة بالأيام دي لا بالسنوات الضوئية حاجات بقى يعني ما ما احسبلكش كام صفر بالسنين الضوئية يبقى ماشي كده. قال يا أقل واحد أمال أمال أعلى واحد قال لا أعلى واحد بقى يعني من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة آه، والعياذ بالله الثانية وجوه يومئذ آه، آه، باسرة آه، يعني تحت- يعني تحت- والعياذ بالله شكلها كده إذا يقول لك البلح البس البلح البس والناشف وشه والعياذ بالله من الخوف من الرعب أما الثاني وجه النبي وجه النبي أول ما أهله يحطوه في الأرض هو مؤمن مؤمن يقول له والله قبل يحلف له والله كنت تسير على ظهري كنت احب خلق الله الي كنت بحبك يا شيخ وانت ماشي فوق فسوف ترى صنيعي بك ده انا دلوقتي ويفسح له في قبره مد البصر شوف انت لو في الصحراء تبص على على المدى كده تبص تلاقي يقول لك ياه دي السماء هناك منطبقه على الارض تخيلك او لا على اخر ما تنظر القبر ينفسح وبعدين قال يمكث في قبره ها ربنا يقول له افتحوا له بس فتحه يبص على الجنه يبص كده يا سلام عامل زي العيال المتفوقين لما نعمل لهم حفله ونقعدهم ورا الكواليس اقعدوا بس انتوا ايه من هنا ولما ننادي على اسم اسم تطلعوا عشان تسلموا على الوزير ولا على رئيس الجامعه ولا على وكيل الايه ال- ال- ال- المديريه ولا وكيل المنطقه خلي بالك انت يا سبحان الله الواد يبص من ورا الستار ايه يبص يلاقي امه وابوه قاعدين فرحانين واخواته والناس وقاعدين كل الناس محترمين اللي قاعدين ولا سلام هطلع كده على مصر واسلم على الوزير شخصيا ويصوروني معاه يبقى فرحان ولا مش فرحان الوقت يمر عليه ايه بسرعه وفي نفس الوقت هو عايز يخلص الوقت عشان يطلع ايه لهذا الايه الاحتفال العظيم واشوف بقى المثل نفسه في الايه في القبر اول ما يفتح للعبد المؤمن باب يبص على الجنه يقول يا رب عجل بالساعه عجل بالساعه انا إيه اللي مقعدني ها انا جاي كده بس مرحله زياره هل فيمكث في قبره ها القدر وقت الصلاه هو يتهيأله كده يعني ده ميت مثلا من من 1000 سنة 2000 سنة قعد له في البرزخ 20000 سنة سبحان الله يتصور له أن ده وقت الصلاة حتى إن المؤمن ها ليجلسه الملكان اقعد يا عبد الله نحاسبك بقى فأبي الحجاب يقول انتظرا انتظراني انتظراني ايه ايه اللي انتظراني ده شوف ثابت برضه يقول استنى يعني ثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم يقول انتظراني انتظراني ليه؟ قل فتتمثل له الشمس ساعة الغروب انتظراني حتى أصلي العصر لقد كادت أن تفوتني شوف دماغه فين؟ مش استنى انا عايز اطمن الواد حماده خلص تعليمه ولا لسه؟ انا مالي بحماده خلاص حماده يتولاها رب حماده خلاص زي ما تولاني وانا في بطن امي يتولى عيالي من بعد انتهت الموضوع فالتاني يقول لها استنوا يقول له يا عبد الله انت في البرزخ وبعدين بقى مش فاهم ماذا يعني البرزخ؟ انت هنا في القبر طيب انتوا عايزين ايه بالظبط؟ ثابت بقى قبل ما يدخلوا دول عليه قال في مالك يخش يغششه بس غش حلال يا اللي مش غشاش انت ها، خلي بالك. يقول سوف يدخل عليك الان ملكان احن اليك وارحم من ابيك وامك يطمنه مش يقول له ابقى قابلنا لو سمحت ده هيجي لك واحد دلوقتي يعني هينسيك اسمك عارف ورقه الامتحان اللي جايه دي جايه من جامعه اكسفورد سبع ورق- سبع ورقات الواد يا عيني يجي له طب عايز اروح دورة الماء دورة الماء مين مفيش التاني بقى يدخل يثبته يديله الشحنه يديله الايه الشحنه سوف يدخل عليك الان ملكان ارحم وارأف واحن من ابيك وامك عليك وسوف يسالانك من ربك قل ربي الله يغششه امال يثبته ازاي هذا التثبيت اهو اللهم ثبتنا يا رب قل ما ما دي- ما دين الاسلام ماذا تقول في الرجل خاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الكتاب القران بس هم الاربع اسئله دول يمشي يروح داخلين الاثنين التانيين يقعدوه هو ثابت ده ما عارف اللي فيها ده آه، ما انا ما انا قريت الامتحان وعارف الاجابه انا قريت الامتحان هو صعب اه بس لكن ايه ثابت ربنا ثبته اداله ايه اداله شحنه ايمانيه لان الملائكه تحب المؤمن حبه يا مؤمن ده انت لو متعود على على قيام ليل زي ما قلت لك قبل كده يفتقدوك لليله يستغفروا لك حتى تستيقظ المحبه وفي ناس ثانيه والعياذ بالله يوم ان تموت تقول الملائكه الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد غار يلا ريح الناس من شره ولذلك الحجاج لما قصصنا اوشك على الغرق نزل يستحمى في نهر الفرات فهيغرق الحقوني عالم ماشي وهو تلميذ ابو حازم رضي الله عنه سري الثقفي ماشي مع مريد له المريد فرحان قال الحمد لله هيغرق هو يروح في داهيه ريحنا من شره ولا حد غرقه ولا حد ده عنده أهو غرق بروحه كده هو نزل برجليه الحقوني فاذا بالسري الثقفي رضي الله عنه ها قفز فانقذ الحجاج المريد قال العلماء دول احيانا لهم حركات كده بصراحه ما بنفهمهاش دول حاجات تغيظ الراجل كان هيغرق ونستريح منه تروح تجيبه قال والله غرت على الله ان يموت شهيدا استخسر فيه الشهاده قال ده انا طلعه احسن يغفر له ما قد سلف يا خبر ابيض شوف يا اخي اهل الخير غيورين على ايه على عباده الله وعلى توحيده غيورين على الله من الظلم من ظلم الظالمين فسبحان شوف شوف الفهم بين المريد وبين الاستاذ يبقى الاستاذ فهمها المريد ما فهمش المريد طب يلا يموت الاستاذ فاهم طب ما لو مات كده يبقى ياخد درجه من درجات الشهاده طب ليه؟ لا احنا نستخسرها فيك سبحان يا خبر ابيض صعبه قوي دي ها لكن لكن هي فهم من العالم فهم هو فاهم هو بيعمل ايه ها؟ وابن تيميه شيخ الاسلام رضي الله عنه ها عارفين انتوا القصه لما قيل له يا امام امام يا امام التتار قالهم يشربون الخمر على قارعه الطريق مش ده فسق مش ده فجور هو قال اتركوهم ليه؟ نسيب الناس يشربوا الخمر قال اتركوهم سكارى ان استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين خليه سكران لما سكران يبقى مبسوط مبسوط مش هيأذينا سبحان الله هو يرى بالمصلحة المرسلة المصلحة المرسلة درجة من درجات الحكم في الفقه كتاب سنة إجماع ها سياس وبعدين ايه مصالح مرسلة استحسان استصحاب المهم إنت ايه اللي انتوا عارفين درجات الايه الفقه واصوله في مسألة الحكم المصلحة المرسلة مسألة يراها العالم ليس فيها نص من كتاب او سنة ولكن يرى ان فيها درء مفسدة ودرء المفسدة في الفقه افضل من جلب المنفعة درء المفاسد افضل ايه من جلب المنافع يعني انا النهارده الولد عنده حريق 40 ح- درجه حراره خلاص وفي نفس الوقت في نفس الوقت لو راح المدرسه هيوزعوا عليهم شهادات تفوق يبقى اطرد انا الحراره وخد- و- وهديها من الولد ولا خلي الولد يروح ي- يجيب لي شهاده التفوق لا يقعد الاول نعالجه نعالج درء المفسده افضل من ايه من جلب المنفعه دي قاعدة أصولية معروفة عند الفقهاء وعند الأصوليين اللهم فهمنا عنك ومنك يا رب العالمين نأتي إلى القلوب يبقى القلوب لها حياة القلوب لها حياة وسمى الله عز وجل الأرض التي بلا زرع أرض ميتة أرض ميتة أحيينا به إيه بلدة ميتا خلاص ولذلك ربنا قال إيه قال لما المية تنزل على الأرض قال إيه اهتزت اهتزت الارض مع ان الارض ما تهزتش ولا حاجه ده بتهتز في الزلزال طب اهتزت ايه كانما كانت في حاله من النوم فالواحد لما يجي يصحى بايه يتقلب الاول وبعدين يبتدي ع- ها؟ اطرافه تتحرك يبتدي يقعد يبت- يعمل ح- عمليه دي عمليه الهزه الاولانيه دي ها؟ اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج يا سلام. من كل زوج تلاقي شجره التفاح ها بجدرها من تحت طالع نبات مر زي الحنظل ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل تلاقي الراجل الفلاح يبذر الملوخيه البذر ولا الحب بتاع الملوخيه ويجي ياخد الملوخيه ويروح اتاري بين عيدان الملوخيه ثلاث اربع عيدان ها من نبات السلامكه ده اجارك الله ها ده لا ده مش ملين ده خالق مسهل يا مسهل يا رب آه. هو يعني ياكل ملوخيه من هنا ويمسك في مراته من هنا. يا وليه انت عامله لنا حاطه لنا يا ستي أنا. يعني هتسمي يا سيدي هتسمك ايه؟ الملوخيه اللي انت جايبها سبحان الله شوف هعود مش هتعود تاني لاكل الملوخيه آه. شوف حط آه، ده نبات وده نبات مع بعض وبيترووا بميه واحده شوف طعم الملوخيه ايه؟ ها وانت بتاكلها كده وبتستطعم بيها وانا خايف تكون انت جاي من الشغل وجعان وقاعد تسرح بقيه الدرس مني المهم بلاش سيره الاكل دي خليك في الايه في البتاع اللي بتعمل اسهال دي يا وحشه ايه خلي بالك منها اه او ميه واحده ماء واحد لكن يفضل بعضها على بعض في الاكل يا سلام سبحان الله ولذلك مدلول اللغه عجيب كلمه الحياه بالنسبه للارض عجيب زي مثلا لما نقول ايه العربي كان يسمع كلمه عين احنا اول ما نسمع عين يبقى ايه يبقى عينك صح الباصره لا ده العربي يقول اي عين انت عايز ايه بالظبط؟ في عين عين الماء وفي عين اللي واحد قاعد يكتب تقرير عين خلي بالك جاسوس يعني خلي بالك انت يقول لك عين على الاعداء فأر- وبث القائد عيونه سبحان الله القائد له كم عنده عينين زي حلاق القائد عيونه يعني بعت الايه سريه الاستطلاع عشان ت- تستجلب الايه تجمع الاخبار اسمها ايه عين سبحان الله ادي العين فشوف عين وعين وعين فأين من يفهم آه، سبحان الله. وليس بعد العين أين ليس بعد العين أين آه. لما تشوف بعد ما شاف يقولوا فين طب ما انت تشوف ليس بعد العين أين آه، أين مفيش طب ما دام نشوف طيب تعال إلى حياة القلب القلب يحيا بأمور خمسة أول أمر الافتقار ثم الاضطرار ثم الافتخار ثم التوكل ثم التسليم والتفويض اول شيء من القلب عشان يحيا ويديله العافيه يفتقر لمن لخالقه خالق اوعى ولذلك تجد الناس بتوع الدنيا قلوبهم بتفتقر بس ايه للمخلوق ومن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه ولذلك نفهم دي من الحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة لمالها أفقره الله ومن تزوجها لعزها أو حسبها أذله الله يا سبحان الله ومن تزوجها لدينها أعزه الله فهمنا احنا القضيه يبقى هو واخد واحده عشان يعني ترفع مكانته الاجتماعيه ما تنفعوش واحده عشان هي ليها مش عارف مال ربنا يضيع الست الست تتسلط عليه ولذلك تزوج الحجاج من هند بنت ابي ربيعه وكانت امراه عزيزه في قومها الحجاج دخل لقي هند مراته بتسرح شعرها وبتغني تقول بتنشعر يعني اغانيهم ابيات شعر مش تغني او تروح دماغك على طول ف... لا تقرض شعرا تقرض شعرا تقول ايه هو سامعها بس هي مش واخده بالها قال وما هند هي اللي بتقول الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغل ده على جزء يعني هي عبارة عن جاية من عيلة كلها يعني فرسان ومهرة أصيلة ها تحللها يعني تزوجها وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفرات تحللها بغل فإن أنجبت مهرا فلله دهرها يعني الله يبارك فيها بقى ها فإن أنجبت مهرا فلله دهرها وإن أنجبت بغلا فمن ذلك البغل فبص فئة الإيه أخينا وائل عزك الله خد بالك قال لها انت طالق طب لا يعني ما- ده ده كويس اللي, اللي ما اصدرش قرار اخر ها لانه عارف ان ليها عزوه وما يقدرش يكح مع اهلها قوي فلم الموضوع فبلغ امير المؤمنين ها بهذه الحادثه هشام بن عبد الملك بلغ بالقضيه فاستنى لما انقضت عدتها فخطبها قال دي واحده بقى واحده واقفه قدام الحجاج وبتقول الكلام ده لتصلح تبقى يعني زوجة امير المؤمنين شخصيه برضه مش مش شخصيه عاديه فاشترطت شرطا بالموافقه ان اللي يمسك اللجام بتاع الفرس او خصام الناقه وهي رايحه تزف لقصر الخليفه وقصر امير المؤمنين الحجاج ده دول بقى سباق ال- يعني يعني كما تدين سودان زي ما انت بتعمل مش سبحان الله ده انا تذل الناس ربنا يبعت لك ال- الاشتري على الناس ربنا فركبت ال- الهودج مغطيينها طبعا حرم امير المؤمنين خلاص وراحت راميه ايه دينار على الارض هو بيجر بتاعه في حراسه بقى يا غلام خبر ابيض فالغلمان الح- نعم نعم لا الغلام الذي يمسك خطام الناقه ده مين؟ زوجها سابقا آه. ناولنا الدرهم هو الدرهم زي القرش والدينار زي الجنيه هي راميه ايه دينار بس بتقول له ايه ناولني الدرهم راح موطي قال لها يا سيدتي انه دينار قالت الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينارا دي بتديله ها خلي بالك انت والحمد لله ان ستاتنا ما يفهموش في اللغه العربيه والا تبقى مشكله ربنا يبارك فيهم ان شاء الله ويقويهم والله يا مؤمن سئلت في كندا سؤال قالوا من المرأة النموذجية في الإسلام قلت لهم المرأة النموذجية في الإسلام المثالية الزوجة المصرية الصابرة اللي هي قاعدة بتخلي ال- ال- ال- وزيرة الاقتصاد أجدع من وزير الاقتصاد وزير التموين أحسن من وزير التموين بتاع يعني تخوض غمارة ايه السياسة ايه هي توفيق الأوضاع وبلاش توفيق الاوضاع ده عشان تخش بينا الباب تاني يعني هي الزوجه ما شاء الله بت- تضع الامور في نصابها بالقليل فيصير القليل كثير وقد ترزق بزوج سخيل او زوج صريح لسان او زوج يعني متعب او زوج يختلف عنها طباعا حتى وان كانت طباع طيبه نفرض مثلا ان هي عصبيه او يعني عايزه في الوقت في الوقت مثلا الامر معين وهو راجل اعصابه هاديه بيعدي الامور بال- بالعقل يعرضها على العقل اولا يبتدي يدرسها يبتدي بقى يحط لها برنامج وبدا يعمل لها لجنه داخليه في نفسه هي مش عايزه كده هي عايزه القرارات حاسمه احنا لك خلاف بعض فتصبر على كل هذا هذه هي المراه النموذجيه لكن يحزنني كثيرا لما بيجيبوا الام المثاليه في عيد الام مش حاجه بتتسمى اسمها عيد ام ولا حاجه لكن يعني لما يجيبوها يقول لك لازم ما تكونش جايب اكثر من ثلاثه الله. طب ده الله يعينها ده اللي جابت سته وربتهم تربيه حسنه ها ده اظن يعني آه، مسؤوليتها كبر ولا ولا مش كده سبحان الله وبعدين لا ما تكونش لا تقرا ولا تقرا لازم تكون تقرا وتكتب ليه؟ ليه؟ نفرض لا. والله الاميات اخرجنا العباقره والعظماء على مر التاريخ لغايه العصر القريب والجامعيات وحملت الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه اخرجوا لنا شباب الهيروين مش معنى كده ان انا بقول تعليم الست غلط ولا تحت لا ابدا نحن نحترم المتعلمات وغير المتعلمات نحن نحترم الاسلام في قلب المسلمين آه، الاسلام والدين ترابهم على راسنا من فوق خلاص لكن مش معنى كده ان سبحان الله طب شوف كل العباقره على مر التاريخ على- لغايه العصر القريب تلاقي امه يمكن كانت بتفك الخط والله يمكن ما بتعرفش تقرا ولكنها انجبت الايه بالفطره وبالحدب على ابنها وبالحنو والعطف واتصالها بالله عز وجل في من فينا عدى ال 40 وال 50 ما كبرش او فتح عينيه ليه ابوه وامه بيقوموا يصلوا الفجر والراجل ينزل ويسمع ال- كنا- واحد وهو طفل عنده ثلاث اربع سنين يسمع رزعه الباب وراه ان رايح ابوه يصلي في المسجد واخواته الكبار رايحين يصلوا هذه البيئات التي اخرجت اهل الخير لكن سبحان الله الواد ي- يفاجأ مره ان الراجل قامت في دماغه ينزل يصلي يقول بابا رايح فين دلوقتي؟ في حد ينزل الساعه 4 ونص طب رايح فين؟ سبحان الله الواد ما اتعودش لكنه لو تعود سبحان الله العظيم اللهم اجعلنا من المحافظين على اوامرك يا رب العالمين اول شرط من شروط عافيه القلب الافتقار انت مفتقر الى الله ذليل له وما دام انا افتقرت الى الله ها، خلاص افتقرت له لا لا سبحان الله تحقق باوصافك يمنحك اوصافه تحقق بذلك يعطيك من عزه تحقق بفقرك يعطيك من غناه تحقق ب- بانك مظلوم مهزوم يعطيك من نصره تحقق ان قلبك مش قادر تنوره بالايمان هو النور عز وجل سوف يضيء قلبك بالايمان اللهم انر قلوبنا بالايمان يا رب العالمين الافتقار الافتقار تفتقر الى رب العباد سبحانه يبقى فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير انا فقير لك يا رب فذاك ايها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد اه انتم الفقراء احنا فقراء الى الله احنا فقراء الى الله في كل لحظه فقير يا رب الى فضلك يقول لك ايه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك شوف- شوف الدعوه اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك فانت لما تفتقر الى الله قال هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لك من قبل يصير القلب فاهما قضية مهمة أن العطاء من المخلوق حرمان وأن المنع من الله إحسان وشرحناها قبل كده العطاء من المخلوق حرمان المخلوق يديك يمن عليك يبقى حرمك من عزتك حرمك من مكانتك حرمك من ان كان صوتك عالي عليه دلوقتي لما احسنت ليه بدا يوطي صوته العطاء من المخلوق حرمان الا اذا كان عطاء لله والمنع من الله احسان منعك من مال منعك من منصب منعك من عيل منعك من من راحه نفسيه لمصلحتك انت مصلحتك انت سبحان الله الافتقار اول مرحله من مراحل عافيه القلب ثم الاضطرار ما دام انت افتقرت الى الله اصبحت ايه مضطر لك ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء شوف يجيب المضطر لان المضطر ده في حاله من الايه حاله من السوء في كرب في كرب وضحنا من قبل كيف كانت اجابه نوح عليه السلام عندما سال ربه رب اني مغلوب تنتصر تنتصر انت يا رب بالطريقه التي تريد وفي الوقت الذي تريد وعلى الوجه الذي تريد مش انت تحدد واحد ظلمك عايز تاذيه تقول ما هو ايده دي اللي كتبت فيها الشكوى عايز اقطعها دعه لله يقطع له ذراعه انت عايز تقطع ذراعه دعه لله يقطع له اطرافه عايز تقطع له انت اطرافه دعه لله يقطع خبره خالص تسيبها انت لله رب اني مغلوب فانتصر يا رب الناس المتعبين وانا مغلوب واحد 950 سنه شغل ملف خدمته فيه 950 سنه وما امن معه الا قليل كانت الاجابه فوريه فوريه ففتحنا
أبواب السماء بماء منهمر ياه لا السماء لها أبواب آه. المية مش نازلة من السماء كلها نقط رشاش رذاذ مدى ضباب لا ده فتحنا أبواب السماء دليل على الاندفاع والقوة أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا عيونا آه. شوف البلاغة القرآنية مش وفجرنا في الأرض عيونا لا وفجرنا كأن الأرض كلها صارت عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ربنا قدره في الآزل أن المية بتاعت فوق تتطابق مع المية اللي من تحت وبعدين طب نوح واللي معاه يروحوا فين؟ قال لا ده- دول حالة خاصة ما ربنا ينجي الذين آمنوا إزاي؟ بل إزاي ربنا يدافع عن الذين آمنوا؟ ها؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر وابنه بقى ركب عقله آه، فآوي الى جبل يعصمني من الماء يا ابني يا ابني المسألة يعني سبحان الله مش في العاصم قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وبعدين وصلت على الجودي وصل الجبل هناك على جنب العراق ووجدوا حطام لان ربنا ربنا على السفينه بتاعت سيدنا نوح ايه جعلناها آية للعالمين في سنة 68 وجدوا سفينة نوح عليه السلام بالاستقراء التاريخي حللوها وجدوها هناك على احد عند احد شواطئ الهند قعدوا حللوا ورجعوا بالزمن الجيولوجي والعلماء اتلموا قالوا سبحان الله السفينه بتاعت نوح طب وإيه يعني جديده دي اه جديده سفينه نوح لا احنا عندنا في القران انها معروفه وموجوده جعلناها ايه للعالمين مش لقوم نوح بس للعالمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها يا ربنا بيقول وكذلك جعل- إيه، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ربنا اداهم قدرة على التحنيط عشان تبص تلاقي كده قاعد الموميا سبحان الله متحنط دايرة تقول ياه، هو ده اللي كان مفتري هو ده شرمتيس ها هو ده اللي اللي تعب سيدنا موسى او لا يملك نفسه آه، لا سبحان الله ما هو انت عارف لو غ... لو غرق لو فرعون غرق كان المنافقين اللي حواليه يقول لك ده هو طلع سكن في السماء ما عجبتوش الارض فراح يسكن في السماء المنافقين كتار ها ده ممكن مش قعدوا الزعماء العرب في الستينات مش السواق عارف انت بتسكت انا عايز اشوف يا كابتن زعيم بس زعيم الملا قال له انا عايز اشوف ساق شوف الجنينه بتاع القصر راح لابس في شجره السكرتير بتاعه جنبه زعل دايما انا نسيت السواق ولا ايه مش عارف يا عبد الشيخ العربيه يا فندم انت بتسوق صح الشجره اللي واقفه غلط نفاق رخيص شوف يا ستار يصل الامر الى هذا الشجره اللي واقفه غلط شجره ما عندهاش دم المهم فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر الدنيا كلها فارت والطوفان غرق العالم كله وبعدين يجي الامر بقى ما هو اللي فتحها يقفل فقلنا قلنا بلفظ العظمه بقى آه. يا ارض بلعي ماءك العب هاشتغل ويا سماء اقلعي خلاص بطل يا سماء اقفلي ابواب تقفلي الابواب يبقى اذا انزل رحمه فلا ممسك لها ها اذا لما يمسك رحمه ما حدش ير- يرسلها واذا ارسل لا يستطيع احد ان يمسك ابدا ابدا القضيه هنا قضيه ايه اضطرار الى الله الافتقار ثم الاضطرار لا بد ان ادعو انا مضطر وانا ملتجئ وبعدين قال ما هو انا بقى لما اصل من مرحله الاب- الافتقار ثم مرحله الاضطرار هيوصلني الامر الى مرحله الافتخار بان قلبي ليس فيه الا الله يبقى عزيز في نفسه ليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ليه يبقى عزيز فرضنا جدلا في تعيينات جديدة فوجئت بأخوك خدوه بقى وكيل أول الوزراء أو وزير مثلا يعني بتفتخر ولا لا الحمد لله انا بقى لنا ظهر في العيله اهو حتى لو حد حب يأذينا ايه ده انا ابن عمي فلان بيه انا ابن عمي فرتان بيه صح ولا لا يبقى بدا ايه تشعر ان ليك ايه ليك سنده ما بالك بقى وانت تستند على من يقول للشيء كن فيكون تبخر ولا ما تبخر ها فحاميك هو رب العباد لكن انا في محاضره بالامس كنت بقول لاخواننا عن التوكل الواحد لما بيجيب محامي شاطر بيبقى نايم في بيته مطمئن لا لا لا لا، لا يطمنك ابن عمك بقى، يا عم انت كسبانها كسبانها ده محامي ما شاء الله عليه ده بيلف الارض يحطه في جيبه يا عم ده يا عم ده وك- ده انت موكل واحد كان. فما بالك بمن اتخذ الله وكيلا ده قال له ايه قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت لان هو لما يبقى وكيلك ما بيجيش لحظه من اللحظات تخبط عليه ولا احنا خلصنا شغل المحكمه النهارده قافله لا عند الله لا تاخذه سنه ولا نوم وذاك الصحابي اللي طلع عليه الراجل عايز يقتله سحر وروي هذا وكلكم عارفين قال له هقتلك واخد فلوسك قال له طب ليه طب ما تاخد فلوس قالوا لا لا الفلوس هاخدها هاخدها بس لازم اقتلك ده يا عم وكده ارهابي في الصحراء قال طب بس صلي ركعتين قال له صلي فصلى ركعتين وسجد قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني بص وهو قاعد بالتشهد فارس جاي من بعيد بايده حربه راح خابط الراجل خبطه قتله قال له انت مين؟ جيت في نجده قال له انا ملك من السماء الرابعه قلت يا مغيث فسمعنا قعقعه لابواب السماء الاولى مغيث المره الثانيه ابواب السماء الثانيه بتهتز الثالثه الرابعه امرني ربي ان انزل فاقتل هذا المسلم لالجا نفسه لله بقى هو افتقر واضطر وافتخر بان وكيله رب العباد الناصر المعين جربها كده في ورطه كده شديده اقول يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني زي الولد الساحر اللي, اللي في سوره البروج الساحر لما علم السحر للولد والراهب علم الولد الوحدانيه مال قلب الولد للايه؟ للوحدانيه وساب السحر. جه الملك اكتشف ان الولد مؤمن بالله الواحد مش مؤمن بالملك انه انه هو الرب. قال طب خدوه بقى وركبوه مركب اركبوا معاه تعالوا في نص البحر شيلوه وارموه ما توحدوه جه في وسط البحر اسمع بقى الدعوه اللي اللي لا ترد اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت راح المركب اتقلب واتعدل اتقلب باللي فيه كله اتعدل بالصليب الموحد وراح جد بالمركب وصل البر رجع للملك السلام عليكم ايه ده انت خدوه بقى على شاهق اعلى جبل في المدينه وارموه راح واخدينه اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تسافر الجبل بس اهتز هزه هزه بسيطه كل اللي عليه وقع وثبت الغلام فراح راجع على رجليه وبعدين نعمل في الولد ده ايه؟ قال له عايز تقتلني؟ قال له اه قال له لن تسلط علي الا بامر واحد بس ليه شرط هقول لك على الامر ده ازاي اديك مفتاح القتل بتاعي بس تعمل الشرط اللي اقول لك عليه ايه هو ان تجمع اهل البلد كلهم اللي بيؤمنوا بيك انهم انك رب سهل أوي. اجمع امر امر فرمان سلطاني اجمع الناس جمعوا الناس جه الولد قال له ايه قتلك ازاي بقى ازاي قتلك قلت بصوت عالي بسم الله رب هذا الغلام ها وسوق السهم بسم الله رب هذا الغلام هوب السهم جاء في مقتل مات شهيدا البلد كلها لا اله الا الله يبقى كان بيغرق في واحد وكان بيضرب في واحد طلع له ايه مليون واحد يوحد الواحد سبحان الله بيعمل ايه في الولاد؟ الناس مش كويسين قال دول ربنا بقى احضر ولع النار الاخدود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العلي يا سلام سبب الكراهيه هي ايمان هؤلاء قعدوا يجيبوا الواحد ها هتؤمن بالملك ولا تؤمن بالله؟ لا اؤمن بالله يروح رمين ست عندها سبع اطفال سبع اولاد يجيبوا ابن ابن من قدامها ها هتؤمني ولا لا مش اؤمن بالله تروح منها اول واحد ثاني واحد كبر السابع رضيع ابن شهرين على كتفها ثالث طب ده هو اللي باقي لي طب انا اقول بالثاني وافكه هو هو اللي يبقى اخواته الست ماتوا ده لسه هتقول اؤمن قال الطفل الرضيع يا اماه اثبتي على قول لا اله الا الله اه صراحه واخده ابنها فكانت فردا وسلاما عليه سبحان الله ما تكلم في المهد الا اربعه من ضمنهم زي ما قال الحبيب المصطفى من ضمنهم هذا الايه؟ هذا الولد سبحان الله فالافتقار ثم الاضطرار ثم الافتخار وصلت لحالة أنك فخور أن وكيلك رب العباد سبحانه هو الذي هو الولي الذي يتولى أمرك وصلت إلى درجة الإيه؟ التسليم التسليم التوكل والتسليم الإذعان التسليم شرحته من قبل لو واحد جماعة مثلا طلعوا على واحد يقول له سلم نفسك بيعمل ايه؟ اول حاجه يرمي السلاح صح؟ يرمي السلاح وبعدين يرفع ايديه تمام؟ خلاص يبقى ايه؟ او كده يبقى اسمه ايه؟ سلم سلم نفسك يبقى الاول يرمي السلاح طب رمي السلاح دي ايمانيا يعني تعبير تنظيرها ايه في الايمان؟ قال ان انت عايز تتوكل على الله ترمي كل الحسابات بتاعتك وتخلي الحسابات كلها عند ربك اداء ده انت ده ما تقولش بقى ده انا راجل عندي ده انا ده انا مخي وده البلد ده انا لا انت بقى خلاص يا رب انا عجزت في المساله تصرف لي يا ولي يا حميد خلاص سلمت سلمت الامر لله ولذلك تم سمي المسلم مسلما لانه سلم كل امره لرب العباد خلاص ده ايه التسليم سلمت خلاص ما دام سلمت يبقى تشعر بامور ثلاثه الامر الاول تستريح من قلق تامن من خوف ينشرح صدرك من اكتئاب الثلاث حالات دول بالتسليم والتسليم انت عندك وكيل بيترافع عليك بقضاياك ما الفد- ما- الامر ما يستق- ما يقتضيش ابدا انك تروح المحكمه ربما تنسى انت يا صاحب القضيه قضيتك لكن المحامي وكيلك فاكرها قضيه بتاعت الاستاذ فلان يوم كذا كاتبها على الايه على الدوسيه قضيه يوم كذا اتاجلت يوم كذا فيروح يبلغك بعدها بيوم آه مش مش قالنا على القضيه قضيه قضيه ايه والله قضيه كانت امبارح ياه ده انا نسيت لا انا ما نسيتش لانه وكيل ناصح فما بالك بمن بمن وكل الله يبقى سلم امره لله خلاص بقى يبقى ايه يبقى انت لما بتوكل المحامي بتروح بيتك بس ما بتروحش تقعد في المحكمه ليل نهار صح ولا لا؟ ما تستناش تسال مين القاضي ومين العضو اليمين ومين عضو ومين ممثل الادعاء ومين مش عارف إيه. ما تسالش عن الاسئله دي كلها ليه؟ لان اللي هيتولى الامر المحامي بتاعك وكيلك فانت ما تشغلش نفسك بالقضيه ولا انت فاهم القانون ولا غير القانون ولا ثغره في القانون ولا ثغره مش في القانون فسبحان الله العظيم لان الامير في زمن ابي يوسف ها امير احد ال- المدن ها آه، ايام هارون الرشيد عنده جار له جار جاره ده عنده مهر جميل كده شكله حلو الظلمة كان من زمان برضه فالأمير قال المهر ده بتاعي قال له ازاي جبته منين؟ المهر بتاع أنا قال لا أنجبته أو أنجب من هذه الناقة وذاك البعير جمل وناقة يجيبوا فرس انا بقول كده انا الامير بقول كده كذبني بقى الله نروح للاب اتاري القاضي محمد بن ابي يوسف تلميذ ابو حنيفه راح جه الامير شوف بقى استقلال القضاء الامير يقعد مع الخصم بتاعه ايه القضيه؟ الراجل غلبان قال ايها القاضي هذا المهر مهري انجب من فرس لي ها عندي وهذا الامير يدعي انه له انت يا امير انت بتقول لي ايه اللي الم- قال المهر مهري جبته منين قال من ناقة عندي وبعير ابو يوسف ليه الكلام مش داخل في نفسه الامير ظالم عايز يفهمها له قال طب انتظروني لحظة لان دم الحيض نزل علي الان وراح ايه داخل جوه الامير قاعد هيتجنن الراجل ده مستقبل ولا ايه وراح خرج يوم تاني قال الحمد لله تطهرت من دم الحيض قال له كيف رجل يحيض قال له وناقة وبعير يأتيان بمهر دي زي دي صدقني في دقيقة صدقك في سنة شوف القضاء مش آه، وطبعا الحمد لله احنا ال- ال- الحسنه الوحيده اللي قاعده عندنا كثير من قضاتنا الحمد لله اغلبهم بفضل الله سبحانه أنا يعني مش عايز اقول كل لكن يعني اغلبهم على حق وعلى صدق ويقين اللهم قوي يقين اهل القضاء واجعلهم اهل عدل وقائمين بالعدل يا رب العالمين يبقى يا سيدي وصلت انت الى حاله التسليم ودي علامات حياه القلب وعافيته انا بكلم الكلام ده ليه لان لازم اسيبك الكام جمعه اللي اسيبهم لك والكام درس وانت قلبك يعني وانا وأنا مطمئن على عافيه القلوب حتى لما تدعي لنا تدعي لنا من قلب في عافيه ها ان شاء الله يعني واحسبكم كذلك ولا ازكي على الله احدا يبقى القلب لما سلم امر العبد سلم امره لله صار متوكلا عليه فاذعن اذعن خلاص اذعن لله قالوا ما اختار يا امام الاختار الا تختار يا سلام اختار قال لك خلي خلي ربنا يختار لك خلاص فاذا وصل لدرجه التسليم على اعلى درجه بقى راح لمرحله التفويض وافوض امري الى الله خلاص لما انت فوضت امرك الى الله يبقى ده قلب فيه عافيه تعال بقى الى الايه ان تبدوا ما في انفسكم لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الايه دي نزلت احنا عشان يعني قاعدين كله عندنا ماشي ابو بكر بكى وخاف ايه يا ابا بكر قال ياه طب نبدي ما في انفسنا ربنا يحاسبنا عليه ماشي لكن نخفي شيء داخل نفوسنا ربنا يحاسبنا عليه صعبة ولا سهلة قال ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله يا يعني لو وسوست في نفسي شيء ربنا يحاسبني عليه ايوه معنى الايه كده خاف ابو بكر فاشتكى لرسول الله الآية صعبة تلك يا رسول الله آية صعبة أوي معقولة دي طب أطلع اللي في نفسي ويظهر على الحواس والجوارح بتاعتي يا ربنا يحاسبني عليه ماشي أما أن أخفي بشيء وأوسوس لنفسي بشيء إيه ربنا يحاسبني عليه ده أمر صعب خالص قال يا أبا بكر أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا قال سمعنا واطعنا يا رسول الله خلاص الامر لا بقى هنعمل ايه طيب فنزلت الايتان الاخيرتان 285 و 286 من سوره البقره عشان تنسخ الايه دي وتاتي الايه يقول الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الآية الثانية أرجى منها كمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أما العبد ده مسألة ثانية لكن يا رب ننسى مرة نخطئ مرة ما تبقاش تأخذنا ما احنا غلابة برضه سبحان الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين أعظم من أعظم ما تسمع في كتاب الله هاتين الآيتين الكريمتين تعال بقى نحوم حواليها كده شوية نصلي على رسول الله عليه الصلاة آمن الرسول لازم يبقى أول المؤمنين صح ولا لا؟ أول المؤمنين وأنا أول المؤمن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اول المسلمين سيدنا رسول الله يبقى صلاته ونسك ومحياه مماته يبقى مفيش حاجه الا غير الله خلاص آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يبقى المؤمنون آمنوا كما آمن رسول الله بإيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بما أنزل إليه يبقى الأول إيه القرآن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن كل مؤمن مع رسول الله آمن كل آمن بإيه بالله لك الحمد لله عم احنا مؤمنين بالله قال لو آمنت بالله إيمانا حقيقيا ها ألا رضيت بما قضاه لك وإن اعترضت ها فلست بمؤمن جبنا منين الكلام ده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين واضحة سورة الأحزاب خلاص سمعنا وأطعنا طيب يبقى بالله وملائكته الملائكة ليهم كم شغلانة 18 وظيفة يوم 18 وظيفة أغلبها الملائكة قبل خلق آدم كانت شغلتها توحيد الله وتقديس الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك في شغلته قال لهم آدم هخلقه دلوقتي خليفة عني في الأرض فأضيفت إلى مهمتكم مهمة إيه المهمة؟ قال لكم خدامين وشغالين تخدموا ابن آدم يا ابن آدم المتعب ده تخدمه الملائكة؟ لا تثبته ها وتلهمه وترشده وتستغفر له وتدعو له وتكلأه بالليل وتحفظه بالنهار وتجاهد معه وتترحم عليه وتأخذ بيده إلى الجنة وتبعد بيده عن النار كل دي شغلة إيه أضيفت مهام إلى مهام الإيه الملائكة الأساسية ده دي وظيفة أرقى ملائكة عند الله بعد الأربعة الكبار اللي هم جبريل أمين الوحي أمين الوحي ملك الموت الذي يقال انه عزرائيل ده, ده شغلته كده اسرافيل شغلته ايه البوق ينفخ كم نفخه اثنين اول نفخه فصعق من في السماوات ومن في الارض النفخه الثانيه فاذا هم قيام ينظرون دي النفختين دي شغلته هل من ساعه ربنا ما خلق ادم الرسول يقول ايه قدم اسرافيل قدما واخر اخرى حنى جبهته والتقم البوق في فمه ماسك النفير او الايه بتاع بتاع زي بتاع البروج ده بس حاجه يعني الله اعلم بشكلها ايه سبحان الله خير حنى جبهته وصغر فاه وفتح عينيه مخافة أن يخبر بالنفخ في الصور يعني واقف في السع- عارف وضع السعيد بتشوف انت الولاد بتوع الماراثون اللي بيخترقوا الضاحيه قاعد اول تراك حاطط رجله قدام ورجله ورا موطي اول ما يديله طلقه البدايه تلاقي الواد ما شاء الله اخر الخط هو ده الاستعداد وضع الاستعداد هو الرسول بي بي بيصور لنا اسرافيل عليه السلام وهو رجل ورجل ورا ومستعد للنفخ في الض- ياه سبحان الله تعالى الميكائيل يا ده ميكائيل ده موضوع ثاني سيدنا الحبيب مره بيقول له يا جبريل قال له نعم قال له مره اشوفك على صوره واحد من الصحابه بتوعي دحية الكلب رضي الله عنه رجل جميل السمت كده ها؟ ولدرجه ان الصحابه لما يجوا يلاقوا جبريل قاعد مع الرسول يقول لهم ده دحية اخونا في الله قاعد معاه مع الرسول بعد ما يمشوا انتوا عارفين مكان مين ده جبريل يا خبر طب كنا قعدنا طب سبحان الله يشوفوه سبحان الله وبعدين آه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يا رسول الله الراجل واقف معاك اطال الوقوف وانت مش فاضي انا كنت هاجي انهره قال ارايته يا ابن عوف قال له شفته قال له هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث قعدوا للجار الجار الجار قال الله ده الجار هيورث بقى سبحان الله مش تقول للراجل الجار الجار يقول لك بس مش ده امال انهي جار ما اذا كان مش ده تقول له عمك قالك صله الرحم يقول بس مش عمي ليه امال مين لا لا لا انت بتتكلم زي الولد العاق لو قال لابوه ايه لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في الرح في القران بر الوالدين يا ستار يا رب لو كان زيك ايام الحبيب ما كانش نزل البر ده من العينه بتاعتك لا طبعا لا طبعا آه، لا حول ولا قوه الا بالله فقال له يا جبريل عايز اشوفك كده مره على حقيقتك قال له لا تستطيع الله أكبر. المسألة مش سهلة بقى قال له لا تعصي أمر حبيبي محمد ده راجع جبريل خلاص نافذ الأمر قال طب اطلع البقيع كده قال البقيع قال فرأيت جبريل وقد وصلت رأسه عنان السماء ولم أرى أقدامه وأجنحته تسد مشرق الشمس ومغربها فمن هول المفاجأة كاد أن يغشى عليه شوف تواضع جبريل بقى قال يا رسول الله أنا بالنسبة لميكائيل كحلقة ملقاة في فلاة ده أنا بالنسبة لميكائيل ده يعني حلقة مرمية في صحراء ولو رأيته لو أنت تشوف بقى ميكائيل وهو يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير ودول ملائكة لا يعطون الله ما أمره لكن في حالة من الخوف ياه ودول سبحان الله العظيم لا إله إلا الله قل إيه أطت السماء وحق لها أن تئط أطفى البناء يعني عمل صوت يعني السقف لما تحمل عليه حمل تقيل قوي يعمل ايه؟ ازاي كده كرع صوت سبحان الله أطت السماء تقل اللي عليها وأطوى حق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي الله يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا لا لا سبحان الله ميكائيل إسرافيل ملك الموت يشوفوا سيدنا الحبيب في, في, في, في ليله النهارات يسلم على الناس الناس تبتسم الملائكه تبتسم عليك السلام ورحمه الله مين يا جبريل اللي معاك؟ أه محمد أه مرحبا بك وبمن معك أه في ملائكه عارفين وفي ملائكه مش عارفين مشغولين بعباده الله مين معاك سبحان الله كل واحد يبتسم فبيسلم على واحد ما ابتسمش استنى قال له مين يا جبريل ده؟ ما بيبتسمش ابدا مين ده؟ قال هذا مالك خازن النار ما ابتسم منذ ان خلقت النار اضحك عليا اضحك عليا لا اله الا الله هذه مالك خازن النار عكسك رضوان خازن الجنة آه. من يا جبريل قال محمد قال مرحبا بك يا ابو محمد والله يا رسول الله ده, ده, ده, ده رضوان بقى ها؟ والله ما امرت ان افتح الجنه لاحد قبلك او قبل امتك انت نمره واحد اه اللهم اجعلنا منهم يا رب ده سيدنا الحبيب قال ايه لك ضيقكم ازدحامكم يعني على باب الجنه احب الي من شفاعتي يعني هو هيشفع ليه عشان ايه عشان اللي هيدخل الجنه قال طب ما هو الزحمه بتاعتكم على باب الجنه تفرحني اكثر من الشفاعه ولذلك قال ما اكتظ المسلمون في المسجد الا وجعل الله هذا الكظيظ على باب الجنه يوم القيامه آه، آه، ف- فطوبى لمن عمر بيت الله آه، ويبوس من خرب بيت الله وسعى في خرابها اللهم اهدهم يا رب العالمين يا رب سبحان الله يبقى الملائكه الملائكه بقى لهم مهن مختلفه تحت الأربعة الكبار دول أرقى طائفة حملة العرش ثمانية ثمانية كل يوم لهم تسبيح وتهليل محدد الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك والأربعة التانيين يقولوا سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك ربنا عليم شاف الظالم بيظلم وسايبه يحلم عليه وبيعفو رغم انه القادر فنتخلق باخلاق الله من العفو ملائكه حمله العرش استغفار لمن في الارض إيه، ملك الحسنات وملك السيئات في طائفة الحفظة في السيارون السياحون اللي قاعدين حوالينا دلوقتي لو كشف عنا الحجاب لرأيناهم كل دول في الملائكة بتوع القبر في الملائكة اللي هياخدونا تحت الحساب رقيب وعتيد كل دي ايه ملائكة كتبه قبل ان تحرف كتب كلها زبور التوراة الانجيل ثم القرآن الذي حفظه الله رب العالمين ولن يحرف ولن يحرف الا ان يرث الله الارض من عليه ان شاء الله وبعدين آه، وملائكه وكتب ورسل لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير شوف الايه العظيمه بقى اللي جايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا ما كلفناش في الخطاه اربع ركعات ثلاث ركعات المغرب أربعة الظهر اثنين الصبح حاجات سهلة وبسيطة وميسورة شهر في السنة نصوم 600 شغلانة في الصحة الميكروبات ومش عارف ايه والمعدة تستريح لأن يعني في مصانع بتشتغل 24 ساعة بطاريات عشان يريحوها ما يريحهاش إلا كل سنتين ثلاثة مرة لما يغيروا البطاريات أو يعملوا فيدوا أجازة للمصنع كله طب أنت بقى ربنا سبحانه وتعالى ما المعدة دي الله يعينها دي يفترى فيها خلي بالك أنت بين كل اكله واكله خمس اكلات سبحان الله قال يا حسن يا بصري قال نعم قال انا عندنا راجل في عيلتنا بياكل اكله واحده في اليوم قال هذا طعام الصديقين ده راجل فل ده راجل صديق واحد قال انا عندنا واحد بياكل اكلتين قال له هذا طعام المؤمنين قال له عندنا بقى واحد بياكل ثلاثه المرء اهله ليبنوا له معلفا ليعلفوه فيه طب انا بقى اقول للحسن البصري انا اعرف ناس وانت يمكن تعرفهم اكثر مني سبحان الله واخد بالك انت لكن سبحان الله الب- المعده بيت الدهر والحميه رأس راجل صديق حصل له حاجه زي الام قرحه في المعده كده وبتاع. هو ربنا فتح عليه مقتدر راح عند احسن طبيب في لندن قعد كشف عليه فحوصه وبيسأله تحليلاته وبتاع ادفع ادفع 18000 جنيه استرليني دافع 18000 اضرب انت مش عارف في كام دلوقتي في خمسه ولا في سته شوف حزم عارفين ما شاء الله عليك أنت. المهم يعني حاجه كده- كده ايه يعني ما شاء الله رقم بعد ما خلص التعريف قال له شوف انت مالكش علاج عندي نعم وانا دافع الفلوس وبتشحطط وحاجزك من ست اشهر عشان تقول لي بلاش قال انت بقى لما تاكل كل خفيف وقوم وانت لسه جعان وما تمدش ايدك على الاكل الا لما تجوع قال له حبيبي ده حديث ب 18000 استرليني ما انا عارفه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لنا الجوع يا ريت سمعت كلام الشيخ عمر ولا جيت لك انت ودفعت لي انا 100000 جنيه شوف- شوف سبحان الله فالمؤمن لا اله الا الله ال- ال- لا اله سبحانك رب العباد لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما يكلفنيش فوق الطاقه سبحان الله فخلى لي شهر رمضان ده البطاريات تستريح المكنه تهدى تقعد 14 ساعه 15 ساعه في هدوء ما بيحقش بها سوء العذاب يعني انما ايه في راحه في حاله من الخروج سبحان الله لكن الثاني عينه غلبان الاكوت يجي قبل الفجر بي ها اذن يقول له لسه اديني ميه اذن لسه وقبل مخزن هم نص ساعه وهيكون راحت برضه اجدع ناس يعني يعملوا بقى في الموضوع ده ما شاء الله المصريين يقول لك شوف انا قبل الفجر بربع ساعه نديها مسمار البط ها الا هو المف- المسمى بالفول ركيزه خرفانه مسلحه يقول لك دي تعيشني مش للمغرب ليوم العيد هو فاكر انه بيخزن ده اصعب نوع من انواع المطعومات ياخد فتره هضم ساعتين يعني قالوا ان في نوعيات في خلال دقائق سكريات بالذات سكريات في خلال ثواني دقائق تكون امتصت وتحولت لدم ما شاء الله هذا تمثيل غذائي تمام اصعب حاجه يعني مثلا نفرض هبقى انه الفول مثلا لا، ساعتين ساعتين ونص خلاص خلاص بس انت ايه في مساله الاكل وص- وصيه اخوك فعلا قوم وانت لسه ليك رغبه للاكل ما تستناش لما يقوموك لا يعني ليه لان المعده دي مشكله طب ده في ناس وبالذات اخواتنا بيدفعوا فلوس قال عشان ليه تسال عشان اعمل رجيم طب يا ست وانت ايه اللي اللي بهدل القضيه من الاول ما انت ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وخلاص لان هو الرجال ثلاث ستات الاول طعام يجي يديها ميه مفيش مكانين يشم نفس مفيش مش قادر لا يكلف الله نفسا لا ربنا يا اخي ما كلفكش فوق الطاقه بتكلف انت نفسك ليه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مش مسألة وساوس فالله عز وجل غفر لنا وساوسنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أولا آه، في نهاية الدرس أريد أن أقول كلمة في دقائق أولا يعلم الله عز وجل كم أحبكم في الله وكم يجد الله يرضى عليكم وكم يجد الإنسان نفسه دائما معكم وإذا كان السفر قطعة من العذاب فإن الفراق هو العذاب كله ولكن يعني القضية أن الله أخذ ميثاقا على العلماء أن يبينونه للناس ولا يكتمونه وفي ناس بيبقوا برضه يعني محتاجين إلى شحنة علمية في شرق البلاد وغربها وهذه مسؤوليتنا والأمر في الدعوة ليس بعمر أو غير عمر لا الحمد لله الساحة ملأى بإخوة علماء فضلاء أعلم مني كثيرا وربما أكون أنا متطفلا على موائدهم العلمية ولكن هم وهم أساتذتي وزملائي وإخوتي في الله يجب أن تزاحموهم بالمنافذ ولا تتركوهم لأن الشحنة بتؤخذ من أهل العلم ثم الأمر لا يسير بالدعاء أبدا الدعاء وسيلة ولكن الامر يسير بكم انتم يا من تملؤون المساجد يا من ترهبون عدو الله يا من يخاف منكم اهل النفاق واهل الرياء والعلمانيين والماركسيين والشمس يخافوا من هذه التجمعات لان في قلوبهم مرض فاغيظوا قلوبهم واملأوا بيوت الله عز وجل واحيطوا بعلمائكم وان قدر الله عز وجل لنا العوده ان شاء الله رب العالمين في جمعه 21 واحد ان شاء الله فنكمل المسيره باذن الله وان قدر الله امرا اخر فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم لا تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته